الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وعيلتي وناسي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب ويجمعنا دايما على الطاعة ويشرح صدورنا للإيمان ويزيد الإيمان في قلوبنا ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع رحلة إلى الدار الآخرة وما زلنا مع هذه الأحداث الجسام العظام أحداث يوم القيامة أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة وأن يرزقني وإياكم أفراح ويعني والمشاهد الجميلة من مشاهد يوم القيامة إنه ولي ذلك القادر عليه كما تعودنا أحبابي بندعو المرضى المسلمين ندعو لوالدي ولزوجتي والأخت هدى المصري وشيخنا حبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرده إلينا بالسلامة يا رب العالمين والحاجة سعاد عفر والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ أمير الطهري والأستاذ ربيع صقر وبنتنا الغالية براءة والأستاذ محمود الهواري والأخت فوزية صديق الحداد والاستاذ محمد بيوم الصاوي والاخت نجلاء سعيد عبد العال واخونا وحبيبنا الاستاذ محمد المشد والدكتور محمد توفيق الرخاوي وزوجة الاستاذ محمد عبد الحميد والاخت ماجده حوريه ابراهيم حسن والحاجه فاطمه عبد الرحمن والطفله عائشه مدحت والاستاذ محمد البغدادي والحاجه سناء محمد محمود والده الاخت ميرفت عبد اللطيف والطفله جود ومحمد اخوات زهره الجنه وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والحاجه سيده متولي شاهين والحاج ابراهيم عليوه والحاجه بسيمه حسن والاستاذ عمر صلاح ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والحاجة سمية البنبي والحاج نعيم فارس والأستاذ إيهاب الطهري والحاج هدي أحمد وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين إخواني وأحبابي رحلة إلى الدار الآخرة أتمنى أن تكون الرحلة دي فعلا هتغير حياتنا هتخلينا نقف مع نفسنا وقفة صدق نحاول أن احنا فعلا كأننا لسه مولودين الآن كأننا بنكتب صفحة جديدة وبنبدأ صفحة جديدة مع حبيبنا سبحانه وتعالى لأنه ما فيش حد أحب إلى قلوبنا من ربنا جل وعلا صاحب النعم صاحب الآلاء والنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما حاولنا نعد نعم ربنا مش هنقدر ولا نقدر نوفي حق ربنا في نعمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله كان بيقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نستحضر نعم ربنا وفي نفس الوقت نستحضر هي دي بقى المقايسة ونستحضر المعاصي بتاعتنا نعم نازلة وذنوبنا طالعة يعني الانسان هيتولد من الحالة ديت حياء شديد جدا من ربنا انه يبقى عنده حياء من ربنا ويبقى عنده خوف من ربنا وخشية من ربنا ده بفضل الله هيظبط حالك مع ربنا هيخليك تقوم دلوقتي بعد الحلقة تسجد لربنا وتقول له سامحني يا حبيبي هتقول له تبت إليك يا حبيبي هتقول له ببدأ صفحة جديدة هتقولي له هبدأ هلبس حجابي من بكرة هتقول له هسجد لك من دلوقتي وعمري أبدا ما هبطل إن أنا أسجد وأسبح وأقدس و- و- و- ويعني وهيبقى حياتي كلها ليك يا رب كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهيبقى كل واحد فينا قضيته وأنا أول المسلمين هتلاقي نفسنا عايشين في سباق جميل جدا الدنيا كلها مليانة طاعة الدنيا كلها مليانة أمل الدنيا كلها مليانة حسن ظن بالله الدنيا كلها تبقى كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى عايز أقول لحضرتك حاجة احنا النهاردة هنبدأ أو الليلة دي هنبدأ عن الحديث عن أفراح وأهوال يوم القيامة وأنا متعمد أقول العنوان دوت أفراح وأهوال لأن يا جماعة كل اللي كان بيتكلم أو كل اللي كان بيعتقد في إن إحنا هنتكلم عن يوم القيامة قال لك بس ما دمنا هنخش بقى في الكلام عن يوم القيامة يبقى هنتكلم بقى عن دنو الشمس بقى والحساب والعذاب ويعني و و و يعني العرق حينما يفيض على الناس يوم القيامة ومجيء جهنم بقى والدخول بقى ال- على الصراط وبعدين جهنم و- فاحنا قلبنا موجوع لا ده انا عايز اقول لك والله الذي لا اله غيره انا هعرض الصفحه ديت وهعرض الصفحه ديت كعادتي في سرد احداث الدهر الاخره ما بنقلش الصفحه الوحشه بس ولا الصفحه الحلوه بس بنقل الاثنين بنقل الصفحة الحلوة بكل بسمة ورحمة وبنقل الصفحة الوحشة برضه بكل بسمة ورحمة علشان توصلك الصورتين وانت في الوقت دوت تبقى حاسس فعلا ان انت مخير في ان انت تختار الطريق اللي عايز تسلكه يعني يعني سبحان الله الانسان لما بيسأل ويقول انا مسير ولا مخير انا بقول لك انت مسير مخير الإنسان ليه مشيئة والله عز وجل فاطر السماوات والأرض له مشيئة ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فأنت ليك مشيئة أخوي وحبيبي اختار اختار ربنا أوجد لك طريق الجنة وطريق النار واختار الطريق اللي انت عايزه محدش أجبرك أبدا أن انت تمشي في طريق أهل النار ومحدش في الدنيا أبدا هيجبرك برضه أن انت تمشي في طريق أهل الجنة لكن الطريق واضح قدامك أخويا وحبيبي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدامك اهوت اسلك طريق النبي عشان توصل وراه وتبقى في النهاية هتلاقي نفسك واقف على باب الجنة مستني حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو جاي والباب مش هيتفتح أبدا إلا لما يجي النبي ويطرق على باب الجنة كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من نش أنا أول الناس يشفع في الجنة أي في دخول الجنة وفي رواية الترمذي بسند صحيح أنا أول من يقعقع أبواب الجنة أول من يطرق على أبواب الجنة فيقول خازن الجنة من فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اسمه محفوظ وم- ومحبوب في السماوات السبع الدنيا كلها عارفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أهل الأرض ما عرفوش أو بعض أهل الأرض ما عرفوش قدر النبي صلى الله عليه وسلم سواء سواء وهو عايش أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكن أهل السماوات السبع كلهم عارفين قدر النبي ولذلك لما أهل الأرض في الطائف أهانوا النبي وضربوا النبي ويعني استقبلوا النبي أسوأ استقبال صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جت بعدها رحلة الإسراء والمعراج وكأنها رسالة من رب العالمين لحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم كأن ربنا بيقول له إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك يا رسول الله اطلع وشوف قدرك عامل إزاي في السماوات السبع ووصل لمكانة ما قدرش يوصل لها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وصل إلى مكانة قال عنها جبريل لا أستطيع أن أتعدى هذا المكان إنك إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت فوصل لمكانة محدش يقدر يوصل لها إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بقول لك طريق النبي قدامك هو أسلك طريق النبي عشان توصل فلما, جب فلما رضوان خازن الجنة يسمع من فيقول محمد بن عبد الله اسم معروف ومحبوب في السماوات السبع فيقول لك أمرت وفي رواية بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النبي الجنة ويتفتح باب الجنة أو تتفتح أبواب الجنة ويدخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء الموحدين الناس الغلابة اللي قاعدين وزعلانين ومتضايقين إن الدنيا مضيقة عليهم وإن الأسعار غالية وإنهم مش عارفين يعيشوا زي الأغنياء أبشروا أيها الفقراء ربنا هيجبر خاطركم إن شاء الله وهيجبر كسر قلوبكم إن كسرتوا وإن كسرت قلوبكم في الدنيا أي نعم آه حسيتوا إن الدنيا صعبة قوي بالنسبة لكم والغلا والأسعار وفلوس مفيش والدنيا صعبة لكن يوم القيامة ربنا يجبر بخاطر كل واحد فيكم ويدخلكم الجنة قبل أغنياء الموحدين بنصف يوم يعني ب 500 عام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تدخل وتتنغنغ وتتنعم في نعيم الجنة 500 سنة قبل ما يخش أي غني مؤمن طائع لله سبحانه وتعالى كعوض من المولى عز وجل وقبل ما تخش الجنة حبيب قلبي هتتغمز غمسة في الجنة قبل ما تخش والحديث رواه مسلم فيؤتى بأبأس الناس أفقر الناس أكثر الناس ابتلاء في الدنيا يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكن من أهل الجنة إنسان كان مبتلى عنده فقر شديد أمراض شديدة ابتلي ابتلاءات شديدة اتعذب اضطهد أهين حصل له حاجات لا تخطر على قلب بشر لكن في كل الأحوال هو عارف أن هو عبد لله وعارف أن ربنا ربنا يريد منه أن يكون عبد في كل الأحوال غني تكون عبد فقير تكون عبد مريض تكون عبد صحيح تكون عبد وزير تكون عبد غفير تكون عبد فكان عبد لله سبحانه وتعالى فلما وصل يوم القيامة اتغمس غمسة واحدة في الجنة فنسي كل شقاء وكل بلاء الله على الغمسة ربنا يرزقني وإياكم الغمسة الجميلة مش الغمسة لا احنا طمعانين في أكتر من كده طمعانين في ان احنا نخلد في الجنة مع حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيغمس غمسة في الجنة والراجل ما بيكذبش لكن فعلا نسي كل شقاء وبلاء فيسأله ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى جل جلاله فيقول له عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط يعني افتكر كده راجع نفسك هل حصل لك مرة أي ابتلاء في أي ضائقة حصلت لك في أي مشكلة حصلت لك فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط غمسة واحدة يا مسلمين حبايب قلبي غمسة واحدة هتنسيكم كل شقاء وبلاء أمال العيشة في الجنة معقولة بيفكر وفاهم يقدر يضحي بالجنة علشان دنيا ما تسواش كلها على بعضها بعد ما اتقسمت بين البشر ما تسويش جناح بعوضة ياه ده يبقى إنسان فعلا مغبون في عقله إنسان مش فاهم المسألة صح حاسب الحسبة غلط بجد اندحك عليه بالبلدي كده طلع من المولد بلا حمص ده ما فيش لا حمص ولا ولا اي حاجة خالص ده طلع من المولد بلا حاجة خالص بالمرة اللي يفكر انه يبيع الجنة ويضحي بالجنة علشان خاطر دنيا اتقسمت على البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم وفي النهاية المجموع ده كله مش محصل عند اللي خلق الدنيا جناح بعوضة اللي قال كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أنا عايز أقول لك حاجة ظاهرة خالص أنا لما هاجي أتكلم عن الدار الآخرة عن يوم القيامة بقول لك أفراح وأهوال وقدمت كلمة أفراح عشان تستقبل المسألة وتقول أيوة إن شاء الله إن شاء الله بحسن ظن بالله وبعهدي اللي, اللي هأعطيه لله سبحانه وتعالى النهاردة الليلادي الليلادي بالذات إن شاء الله إن شاء الله أكون من أهل الأفراح يوم القيامة وإن شاء الله ما أشوفش أهوال إن شاء الله أجي يوم القيامة يوم القيامة دي قد إيه يا شيخ محمود يوم القيامة خمسين ألف سنة ربنا اللي قال كده سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني هم خمسين ألف مشفين آه خمسين ألف مشفين لبعض الناس طب لينا احنا بقى لو أمنا بالله لو أطعنا الله لو اتبعنا رسول الله هيبقى قد ايه تقريبا يعني هتختلف من واحد لواحد لكن لكتير من المؤمنين إن شاء الله زي ما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم هيبقى إن شاء الله حوالي ثلاث ساعات طب انت جايب الكلام ده منين والله مش من دماغي وانت عارف وده العهد اللي بيني وبينك اي كلمة اقولها ما فيش عليها دليل لا من كتاب ولا من السنة اضرب بيها عرض الحائط قول لي الراجل ده بيقول كلام مش مظبوط لكن الكلام ده والله مظبوط تخيل عارف الحديث فين افتح كده صحيح الجامع بتاع الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة خد بالك في المجلد الثاني في اواخر المجلد الثاني حرف ليه هتلاقي في حديث كده رواه الحاكم وال- والشيخ الالباني مصححه رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم والله لا تصلى عليه لان فعلا يستحق ان احنا نصلي عليه هو اللي دلنا على الخير ده هو اللي عرفنا طريق الجنه قال كده قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه هو نفسه اللي قال كل امتي امته حبايبه اللي هيمشي وراه كل امتي يدخلون الجنه الا صنف واحد الا من ابى الا اللي رافض ايه ده في حد رافض يا رسول الله الحديث في البخاري على فكره الا في حد رافض يا رسول الله اه في حد رافض تخيل حضرتك في واحد يقول له ايه ايه رايك تخش الجنه فيقول له مش عايز الجنه معقولة بيقولها بلسان المقال لا بيقولها بلسان الحال ولسان الحال أسوأ من لسان المقال هو ما قالش بلسانه أنا مش عايز الجنة لكن أحواله بتقول أنا مش عايز الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يا سبحان الله يبقى إذا طريق الجنة طريق الجنة اللي عايزين ندخله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده بقول لك في أفراح آه في أفراح وفي أهوال آه في أهوال لكن أنا عشان كده بقول لك ركز معايا علشان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت الأهوال دي كلها اللي تبقى خمسين ألف سنة ممكن تبقى بالنسبة لك أفراح وكمان هتقعد في الأفراح ديت فترة بسيطة جدا لأن في أفراح أكبر وأكبر خدت بالك؟ ولذلك المؤمن لما يخش القبر لما اتكلمنا عن مرحلة القبر قال ايه أول ما يشوف الأفراح والجمال وال- وال- والقبر بيتفرش من الجنة وهو بيكسى من الجنة وبيجي له ريحة الجنة ويتفتح له باب للجنة ويشوف بيته في الجنة فيقول إيه ربي أقم الساعة يعني ليه أنا عارف إن اللي جاي أحسن لأن النبي قال كده فما بعده فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه العبد إيه فما بعده أشد واضح يبقى اذا القبر لو شديد يبقى اللي بعده اشد ولو يسير يبقى اللي بعده ايسر ومش شرط برضه ما هو ممكن واحد مؤمن ويعذب في القبر وبعدين ينتهي العذاب بتاعه عشان تبقى الامور واضحه بجمع لك كل الاشياء وممكن بعد ما يخلص عذابه في القبر يروح يوم القيامه يلاقي النعيم واضح لكن احنا عايزينها من اول لحظه لاخر لحظه كلها نعيم بجد انا مش عايز حد فيكم يتمثلوا شعرايه لا عند الموت ولا في القبر ولا في أرض المحشر ولا على الصراط ولا على القنطرة أنا عايزك تخش على الجنة مش حتف زي ما بيقولوا لا احنا مش هنخش حتف إن شاء الله نركب بقى كده يعني يعني ركائب كده وحاجات كده مخصوصة بتاعتنا كده ربنا يجمعنا وإياكم عليها إن شاء الله ونخش كده على نوق حمر مكللة بالذهب والدر والياقوت نخش بها الجنة مخصوص وبعدين الجنة مش بعيدة وأزلفت الجنة قربت للمتقين ربنا يجعلنا وإياكم منهم فشاهد في الموضوع ان يوم القيامة هيبقى بالنسبة للكفار والعصاة وال- والمجرمين والمنافقين خمسين ألف سنة وممكن واحد يبقى تلاتين ألف عشرين ألف عشر ألاف حسب أحواله حسب أحواله حسب درجاته في الكفر أو حسب درجاته في النفاق أو العصيان لكن المؤمنين بقى الخلص الخلاصة اللي قاعدين قدامي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم فعلا هيبقوا يوم القيامة قد إيه يا جماعة حوالي ثلاث ساعات جبتها منين؟ حديث جميل زي ما قلت لك رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا سيد ولد ادم حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين خد بالك من اللفظ كما بين صلاتي الظهر الى العصر صلاه الظهر الى العصر حوالي قد ايه يا جماعه يعني الظهر عندنا في مصر بيؤذن حوالي قول حوالي الساعه واحدة والعصر حوالي الساعه أربعة ونص عقبال ما بنخلص صلاة الظهر بنخلصها واحدة ونص مثلا مثلا واخد بالك والعصر بيؤذن كام؟ أربعة ونص بينهم قد إيه؟ ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص يلا حلو كده ما بين صلاتي الظهر إلى العصر هو ده الوقت اللي إحنا إن شاء الله بحسن ظننا بالله بعد رحمة الله ثم بعد ذلك بأعمالنا الصالحة يبقى رحمة الله وبعدين حسن ظننا بالله وبعدين اعمالنا بقى التعبانه البسيطه ديت ان احنا مش هنوفي ربنا حقه سبحانه وتعالى. كل الثلاثه دولت لما يتجمعوا مع بعض كده حبايبي يخلونا واقفين في ارض المحشر لا مش واقفين امال ايه؟ قاعدين حتى يعني يعني احنا احنا المروحه بتاعتنا الكبيره بتاعتنا بقى في الجنه الحياه الحقيقيه في الجنه يعني حتى ان شاء الله لما ربنا يجمعنا واياكم كده في ظل عرش الرحمن نقعد كده في حدود ثلاث ساعات ما بين صلاتي الظهر الى العصر وناكل وجبه مخصوصه الوجبه دي مش هيعدها لينا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب اللي هيعد الوجبة دي لينا فاطر السماوات والأرض الكلام ده جبته منين حديث والله صحيح رواه مسلم ان سيدنا عبد الله بن سلام اللي هو حبر اليهود اللي اسلم سال النبي عن اول وجبه ياكلها اهل الجنه قال زياده كبد النون يعني زياده كبد الحوت اعدها لهم الرحمن جل وعلا ناكل زياده كبد الحوت وبعدين نروح نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم المشوار ده كده حوالي ثلاث ساعات ونص وبعدها بقى انا اللي هقول لكم بقى وهفكركم هقول لكم قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا هنروح فين على الجنه بيوتنا الحقيقيه الاماكن الحقيقيه اللي عايزين نعيش فيها ونتمتع فيها ونشوف فيها النبي ونزور بعض بقى ونتزاور وكل يوم جمعه في ميعاد مخصوص جميل رائع في غايه الروعه مع مين مع ربنا يوم المزيد يوم المزيد ده هيبقى يوم جمعه عدنا في الدنيا وعدنا في الاخره يوم المزيد نروح نزور ربنا سبحانه وتعالى ونقعد بقى اللي قاعد على منابر من نور واللي قاعد على كثبان من المسك واللي قاعد واللي قاعد ورغم ان هم بتختلف درجاتهم لكن ما حدش فيهم شايف ان ده افضل منه ليه ونزعنا ما في صدورهم من غل اي غل اخوانا على سرر متقابلين قاعدين كلنا بنتمتع بقول بنتمتع بالنظر إلى وجه الرحيم سبحانه وتعالى لأن دي ألذ وأجمل وأبهى وأفضل متعة في الجنة آه سبحان الله وجوه يومئذ ناظرة إيه سبب النضارة والجمال ده كله إلى ربها ناظرة لكن في بقى ناس تانية وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فقير ربنا عافينا وعافيكم الناس بقى التانية اللي هم حرموا من النظر إلى وجه الله كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلاص وده على فكرة اللي قاله الإمام ابن القيم في حاد الأرواح قال وما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الواحد القهار سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أنا عايز أقول لك بس مشهد صغير كده ونسبق بيه كده عشان نخش في الموضوع تخيل حضرتك ربنا يعافيك يا رب العالمين ويكفيك شر ظلم العباد ويكفينا شر كل ذي شر يا رب العالمين تخيل حضرتك لو عياذا بالله اتحكم عليك بالمؤبد 25 سنة سجن 25 سنة والعساكر واخدينك ومدخلينك على الزنزانة بتاعتك هتخش 25 سنة ربنا يعافيك يا رب ويرفع الظلم عن كل مظلوم قولوا آمين وداخل 25 سنة مش هتشوف الشمس مش هتشوف أهلك ولا حبايبك ولا ناسك هتخش يتحكم عليك إنك تقعد في زنزانة 25 سنة تخيل حضرتك 25 سنة واحد قاعد في زنزانة وممكن يكون سجن انفرادي ممكن يتجنن 25 سنة قاعد في سجن وهو حضرتك رايح للسجن دوت 25 سنة فجأة قالوا لك استنى خير يا جماعة قالوا لك جالك عفو من الوزير الفلاني او الرئيس الوزراء الفلاني او الرئيس الفلاني او فلان الفلاني بان انت يعفو عنك خلاص هتطلع مش هتقضي ولا يوم واحد في السجن يلا براء مع السلامة احساسك يبقى ايه 25 سنة سجن داخلهم وفجأة وانا لسه على باب الزنزانة يتقال لي عفو خلاص انت مش هتخش ولا يوم انقل المشهد ده ولله المثل الأعلى انقلوا بقى المشهد من مشاهد يوم القيامة الحديث في الصحيح عن عبد الله بن عمرو حديث النجوى ان رجل هيجي يوم القيامة ويقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يدني المولى عز وجل يوم القيامة عبده ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب مش قادر ينكر وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا ربي حتى, حتى إذا ما قرره الله بذنوبه وآثامه وظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول إني قد سترتها خد بالك العبد خلاص أيقن أنا داخل النار انا ومش وده مش سجن يا جماعه ده السجن هنا ما فيهوش نار لا ده هناك نار نار نار وصفها حبيبي صلى الله عليه وسلم بانه اوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت اخبر صلى الله عليه وسلم ان هي اشد من نار الدنيا ب 69 مره ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة الصحابة بيقولوا له يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها سبحان الملك تخيل حضرتك الراجل خلاص أيقن وتيقن أنه داخل النار وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول له إني س- قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة الرجل يخرج فيصرخ في أرض المحشر أرض المحشر اللي مصفوف فيها الجن والإنس والدواب والطير والملائكة الدنيا كلها مصفوفة في أرض المحشر والراجل بيصرخ ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية والملائكة من وراء هذا العبد يقولوا سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وتخيل حضرتك المشهد ده تخيل فرحة العبد ده هو واثق إنه داخل النار لكن رحمة ربنا كبيرة الناس اللي بتيأس الناس من رحمة ربنا بنقول انتوا أذنبتوا وأجرمتم في حق البشر ربنا رحمته وسعت كل شيء ربنا اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة ربنا ستسع لا محالة ومش معنى كده ان احنا ندخل في شغل الارجاء بقى ان ربنا غفور رحيم وننسى ان هو شديد العقاب لا بس نغلب جانب الرحمة والرجاء اه بنغلب جانب الخوف احيانا عشان ما نقعش في معصيه ربنا لكن في اوقات معينه لازم نغلب جانب الرجاء خصوصا في نهايه العمر وخصوصا وبالوجه الاخص عند لقاء الله عند اللحظات الاخيره في العمر لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله الله كان الامام احمد هو في, في, في وهو وغيره من الائمه الكبار في لحظات الموت كان يقول لابنه يا بني اقرا علي احاديث الرجاء الاحاديث اللي بتخلي الانسان رجاؤه في ربنا يزيد قوي قوي فيقرأها عليه يقول له لماذا يا أبي يقول له لأني أريد أن ألقى الله وأنا حسن الظن بالله الله دي الأئمة اللي كانت فاهمة دول الناس اللي كانوا فاهمين الدين صح بجد شفت قد إيه عشان كده بقول لك الدار الآخرة دي لازم تغيرنا ولازم تخلينا نحس قد إيه إن إحنا مقبلين على رب رحيم والله لو استحضرت المشاهد ديت هتحب إنك تلقى ربنا هيكون أحب شيء إليك هي اللحظة اللي تخرج فيها من الدنيا عشان تلقى الله الرحيم الودود الحنان المنان الشكور الغفور سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سبحانك يا ربي سبحان من أنهى الحياة كلها بنفخه من عبد من عبادي هو إسرافيل عليه السلام ثم يقيم الحياة مرة أخرى ويبعث الكون كله مرة أخرى بنفخة أخرى من عبد من عبادي وهو إسرافيل عليه السلام سبحان الله قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية إن بعد أما الدنيا كلها دي كلها خلاص تموت ويبقى الحي الذي لا يموت فيقبض السماوات بيميني ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبعة بشماله ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يحيي المولى عز وجل إسرافيل إسرافيل اللي ينفخ في السور فيأمرها أن ينفخ فينفخ ولكن قبل النفخ زي ما قلنا المرة اللي فاتت يأمر المولى عز وجل بمطر ينزل من السماء ينزل من تحت العرش ينزل المطر وليه خاصية أنه ينزل يخترق الأرض ينزل على الحتة الوحيدة اللي باقية من كل إنسان يا جماعة إلا أجساد الأنبياء والشهداء فإنها لا تفنى ولا تبلى خد بالك فتنزل على حتة قد الحمصة اسمها عجب الذنب آخر فقرة آخر حتة في ال- في العمود الفقري للإنسان تنزل عليه ينزل عليه المطر المطر شكله عجيب جدا فينزل المطر فينبت الإنسان والله أنبتكم من الأرض نباتا نطلع كلنا زي النبات مرة تانية يا جماعة ونطلع وننبت جميعا ونبقى و- واقفين في القبر بتاعنا كل واحد يبقى قائم في القبر لكن لسه ما فيش روح جسد بس الجسد ده قايم قايم بتراب القبر وريح القبر أصل في ناس مدفونة من أيام سيدنا آدم عليه السلام وناس مدفونة من أيام سيدنا نوح واللي مدفون من أيام سيدنا هود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ناس في قبورها بقالها آلاف السنين تخيل المؤمن فيهم المؤمن اللي فيهم حتى لو كان من أيام سيدنا آدم المؤمن ده هيعدي عليه مرحلة القبر ملايين السنين أو آلاف السنين دي كلها هتمر عليه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر والتاني يعدي عليه العمر كله ثانية بثانية يتعذب التاني الأولاني بيقول رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة ويمر عليه الوقت كصلاة الظهر أو كصلاة عصر ثم يبعث ثم يقوم ثم يعرض على الله ثم يدخل الجنة ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ربنا يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين سبحان الله في الوقت ده خلاص احنا اتنفق يعني الناس وصل المطر وقمنا في القبور لكن واقفين مفيش روح لسه ثم يجمع المولى عز وجل الأرواح ركز معايا أرواح المؤمنين الأرواح الطيبة في أعلى عليين والأرواح الخبيثة أرواح الأشرار والظلمة والكفار والمنافقين والعصاة موجودة في أماكن تانية في الأرض السفلى فتجتمع كل الأرواح قدام مين؟ قدام إسرافيل عليه السلام ويأمره المولى عز وجل بأن ينفخ هذه النفخة الكبيرة النفخة اللي هتعاد فيها الأرواح للأجساد مرة تانية وإذا بالحق جل وعلا خد بالك المشهد وقلت لك المرة اللي فاتت أرواح بالمليارات احنا دلوقتي يا جماعة كل 100 سنة تقريبا مليارات موجودة بعد 100 سنة احنا موجودين كام 6 مليار و400 مليون ال 6 مليار و400 مليون يقينا يقينا بعد 100 سنة كلهم تحت الأرض ويطلع غيرهم وبعد 100 سنة كلهم تحت الأرض ويطلع غيرهم شفت قد ايه الدنيا مش مستاهلة بعد 100 سنة أخويا وحبيبي أنت واللي جمعته واللي بنيته واللي شيدته واللي خدته ظلم وجور وعدوان واللي خدته بالحلال أو بالحرام واللي جمعته من حلال أو من حرام واللي كتبته واللي عملته واللي بنيته وشيدته كل حاجة انت بكل حاجة تحت الأرض مش هيفضل غير العمل الصالح اللي عملته والخير اللي تركته زرع عملته والناس بتاكل منه صدقة جارية مية سبتها في مكان الناس تشرب منه صدقة جارية علم تركته صدقة جارية بير حفرته صدقة جارية بيت بنيته قعدت فيه يتامى صدقة جارية خير علمته للناس صدقة جارية كل الخيرات اللي سبتها إنا نحن نكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم اترك أثر بس اوعى تترك أثر وحش اوعى تظلم وتعلم ولادك الظلم اوعى تسرق وتعلم ولادك السرقة اوعى تكذب وتعلم ولادك الكذب اوعى تعمل حاجات غلط وتعلم ولادك الغلط اعمل الخير وعلم ولادك الخير وعلم أحفادك الخير عشان الأثر بتاعك يفضل موجود بعد 100 سنة يقينا ما فيش حد موجود على الأرض الآن هيبقى موجود كله هيبقى تحت الأرض حبيبي خفف من ذنوبك مش خفف من ذنوبك توب من ذنوبك والحق نفسك أخويا وحبيبي فيرجع الأرواح وتنتشر بين السماء والأرض تملى الدنيا كلها الكون ده كله مليان أرواح تخيل أرواح بقى من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة الجيل اللي موجود دلوقتي بس 6 مليار روح و400 مليون روح 6 مليار و400 مليون تخيل لو انتشروا بين السماء والأرض يبقوا عاملين إزاي فتخيل بقى لا دي ده, ده, ده كل الملي- المليارات اللي كانت موجودة من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة كل ده هيبقى موجود بين السماء والأرض إيه ده كل الأرواح دي وإذا بالحق الملك العليم القدير يقول وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسدي وبالفعل كل روح ترجع لجسد انت مستغرب ازاي ده الجسد اللي طلع ده وهيطلع نفس الشبه نفس الشبه يوم ما مت يطلع نفس الشبه بفضل الله سبحانه وتعالى وفوق ده كله بقى الاعجاز القدره اللي ليس لها حد ولا منتهى قدره الملك سبحانه وتعالى يقول بلى قادرين على ان نسوي بنانا بصمات الصوابع تخيل حضرتك مش شكلك يعني او شبهك وبس وخلاص لا شكلك ومنظرك و- و- وبصرك وسمعك وعقلك وكل حتة فيك بالملي وبالحرف حتى بصمات الصوابع شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تسجد له لحد دلوقتي شفت قدرة ربنا اللي انت رافضة تسمعي كلامه وتتحجبي شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تعيد حقوق الناس ل- لأهلها وتسمع كلام ربنا وهو بيقول لك وقد خاب من حمل ظلما ومش عايز تسمع كلامه وتتخلص من المظالم شفت قدرة ربك سبحانه وتعالى ومحدش يوم القيامة يا جماعة هيقدر يتخلف يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا جميعا لأرض المحشر عشان الفصل والحساب لنا ولا انت نقدر نتخلف أبدا حدش فينا هيقدر يتخلف كلنا لابد ان احنا نتجمع كلنا ونقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يقوم الناس جميعا للفصل الحساب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه محدش يقدر يتخلف لان كل واحد فينا يبقى معاه سائق وشهيد قال جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وربنا سبحانه وتعالى أحصى كل المخلوقات عارف عددهم وعارف أساميهم وعارف أماكنهم وعارف كل حاجة عنهم حد اللي أنا قلت لك المرة اللي فاتت لو إن واحد غرق في البحر شوية س- أسماك شوية أسماك مش سمكة واحدة كلوا حتة من جسمه شويتين بعد ثلاث أيام الجسد ده أب على وش المية وطفى على وش المية جت بعض الطيور كلت منه وبعدين الجسد ده وصل للشط اجتمعت مجموعة أسود كملت على الجسد بقى الجسد ده متفرق في بطون بعض الأسماك وبعض الطيور وبعض الأسود الملك جل وعلا يقول كن فتكون فيجمعك سبحان الملك لدرجة قلت لك المرة اللي فاتت الرجل من بني إسرائيل وحديث في البخاري ومسلم لما أمر أولاده إن هم يحرقوه بعد موته الراجل ده كان موحد بس كان خايف من الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها فقال لهم لما أموت احرقوني وبعد ما أصير فحم يعني اطحنوني وارموني كده مع الرياح على الأشجار والأنهار والبحار ليه؟ قال أنا خايف ربنا يجمعني يوم القيامة لأنه ممكن يعذبني عذاب مش هيعذبه حد فقال له جل وعلا كن فكان جمع كل الذر والرماد ده كله من كل مكان فكان جسدا قائما بين يديه قال عبدي ما حملك على ما صنعت أما أعلمت أني أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب قال خفتك وخشيت ذنوبي قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة سبحان الملك قال جل وعلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم بلا استثناء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يا ترى شكل أرض المحشر عامل إزاي والمشهد اللي في أرض المحشر عامل إزاي ده اللي هنعرفه بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم تاني صلى على حبيبك
عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم والتي تحتوي على ست كتب من أروع ما كتبه الشيخ قصص الأنبياء للأطفال حكايات عم محمود الجزء الأول حكايات عم محمود الجزء الثاني قصص القرآن للأطفال قصص الرسول للأطفال تفسير جزء عامة للأطفال احرص على اقتناء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت اتصل على 016 255 61 53 أو رقم 016 255 61 52 سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن مع تحيات مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
عن الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل يعني مش عارف أقول لكم إيه تعالوا نشوف أرض المحشر الأرض اللي احنا رايحين لها الأرض اللي هنحشر فيها جميعا ونقف فيها بلا استثناء محدش فينا يقدر يتخلف الكل رايح لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما ان احنا مش جايين مش جايين فردا احنا جايين كلنا ليه قال فردا عشان تعرف ان انت هتبعث وحدك وهتحاسب وحدك وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أرض المحشر شكلها إيه يا جماعة حضرتك متخيل أرض المحشر شكلها إيه أرض واسعة أوي صح كده لازم طبعا ده احنا ده احنا دلوقتي 6 مليار و400 مليون لو جمعنا كلنا على الارض واحده شوف هنحتاج مساحه قد ايه طب تخيل بقى الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي بعدينا واللي بعديه واللي بعديه مليارات مليارات مليارات مليارات كل المليارات دي حبيب قلبي هيتجمعوا حفاة عراة غرلة قعدت اتخيل امبارح وانا نايم منظر الانسان وهو محشور عريان أذل موضع للإنسان إن يقف قدام حد عريان ولذلك بعض المجرمين في السجون اللي حصلت في أماكن كتيرة وفي دول كتيرة لما كان يحب يذل الإنسان ما كانش يوقفه قدامه لابس كان يعريه ويجرده كما ولدته أمه يوقفه قدامه يبقى راجل واقف قدامه خجلان وحاسس بذل وانكسار شديد جدا بالإضافة للسجن اللي هو فيه هو في سجن تاني شفت ال- ال- ال- المنظر عامل ازاي واللي عجيب في الموضوع ان تبقى حضرتك واقف وانت في ريعان شبابك عندك 20 25 30 سنة واقفة جنبك ملكة جمال العالم اللي دخلت مسابقة وفازت بانها اجمل امرأة على وجه الارض ما تقدرش تبص لها بصة مش في دماغك الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة حدش فاضي ده أنا دلوقتي إما ده مصيري هيتحدد يا جنة يا نار حد قادر يبص على واحدة طب ما تتخيل حضرتك دلوقتي إن ربنا اللي مطلع عليك وهو هو اللي هيحاسبك بيقول لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وبيقول للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وهو هو اللي شافك واللي شافك وانت بتبص على امرأة جميلة وشافك وانت بتبصي على شاب جميل هو هو اللي هيحاسبكم وهيقول لك كنت بتبص في يوم كذا لفلانة الفلانية حصل ولا ما حصلش هتقدر تقول لا أنا شفتك مش أنا سمعت أنا شفتك الملك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى أنا شفتك وأنت بتبص على فلان الفلاني وأنت كنت قاعدة جنب جوزك الراجل الطيب الغلبان المسكين اللي ليل ونهار ش- ش- شقيان وتعبان عشان أكلك وشربك وحياتك أنت وولادك ورغم ذلك كنت قاعدة وتبصي على الفنان الفلاني وبتتحسري وعمالة تمصمصي شفايفك تقولي بختنا ال... يعني ما كانش ربنا يرزقني بولد مخنفس زي اللي قاعد قدامي ده اه هتتحاسب عليها البصه الوحشه دي هتتحاسب عليها وهتتسال عليها وانت كمان يا اللي كنت عمال تبص على الفنانه الفلانيه او المغنيه الفلانيه تقول يعني ما كانش الواحد يشوف واحده زي ديت كده بدل اللي انا متجوزها دي هتتحاسب وهتتسال قدام ربنا وانا ما بقولش الكلام ده بمزح انا بقول الكلام ده بجد يا جماعه هنتحاسب على الكلام ده يعني يوم القيامة يوم تبلى السرائر اللي انت مخبيه واللي انت مخبياه هيظهر قدام من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى أرض المحشر أرض كبيرة قوي أنا ما أقدرش أوصف مدى السعة بتاعت الأرض أرض ضخمة جدا جدا وأرض بيضة ونقية قوي وفي نفس الوقت ما فيهاش أي معلم يعني إيه معلم؟ يعني لا في شجر ولا حجر ولا آه، مبنى عالي ولا ولا أي حاجة بارزة كلها مستوية ليه؟ الكل ظاهر الكل واضح علشان ما حدش فينا يظن انه ممكن يوم القيامة يخطر على باله انه يروح يستخبى ورا حاجة هتستخبى فين؟ دي صفحة بيضة صفحة بيضة مين اللي قال كده حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي كما عند البخاري ومسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد قرصة النقي زي الدقيق النقي اللي ما تغشش عارف الدقيق الأبيض ده أرض المحشر كده عاملة زي الدقيق الأبيض عاملة زي عاملة زي اللبن الأبيض عاملة زي التوب الأبيض اللي أنا لابسه ده واخد بالك بيضة خالص ونقية خالص ونظيفة خالص خد بالك لم تسفك على هذه الأرض قطرة دم حرام ولم ترتكب عليها معصية أرض أرض الصدق أرض العدل الأرض اللي هيتحكم فيها ويقضى عليها بين الخلائق في الأرض دي على الأرض ديت اللي ربنا اختارها سبحانه وتعالى الأرض هيصطف فيها كل الكائنات طيور تلاقي دواب تلاقي الناس من لدن آدم عليه السلام لحد آخر واحد يتخلق في الكون ده كله الكل مجتمع في وقت واحد وفي لحظة واحدة وفي مكان واحد الكل متجمع في المكان ده في أرض المحشر صفوف من الدواب موجودة طيور موجودة انس موجود جن موجود وحوالين كل دولت متحوط بهم في اطراف ارض المحشر كلها ملائكه الرحمن الملائكه هتروح فين ملك واحد بريشه من جناح من 600 جناح قلب خمس قرى قرى قوم لوط قرى سدوم ورفعها للسماء ونزلها الارض هتهرب تروح فين تقدر تهرب متحوط طيور دواب انس جن ملائكه الملائكة محوطة على أطراف أرض المحشر ثم ينصب كرسي الملك مالك الملك وملك الملوك وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله يا الله مشهد عجيب قوي قوي قوي وخطير جدا جدا مشهد لا يخطر على قلب بشر والملك جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله بعد قد ايه بعد قد ايه بعد خمسين ألف سنة بالنسبة للكفار والمجرمين وبعد ثلاث ساعات بالنسبة للمؤمنين والموحدين ما انت مش هتقف في أرض المحشر أو مش هتقعد تحت ظل عرش الرحمن إلا حوالي ثلاث ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى مقدار ما تاكل وجبة زيادة كبد الحوت وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتخش الجنة ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ودول هنتكلم عنهم في حلقة لوحدها بفضل الله سبحانه وتعالى فالأرض ربنا قال في هذا الموقف آية عجيبة قوي قال وبرزوا لله جميعا عايزك تتخيل المشهد ده وبرزوا لله جميعا الكل برز محدش يقدر يخ... يعني مفيش واحد قصير واحد طويل محدش هيتداين ورا حد محدش هيستخبى من حد الكل واقف عريان ذليل المؤمنين في ظل عرش الرحمن بياكلوا ويشربوا والعصاة والمجرمين والكفار والمنافقين والظلمة وأعوان الظلمة الكل واقف في أرض المحشر حفيان عريان جعان عطشان مذلول مكسور سبحان الملك واقفين مستنين الفرج الفرج ايه بالنسبه لهم تخيل ان الفرج بالنسبه لهم ان بس يبدا الحساب يا رب بس يبدا الحساب مستنيين نزول الملك جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله عشان يبدا الحساب لدرجه من هول الموقف ومن طول الموقف بعضهم هيقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم تخيل حضرتك هول الموقف أقرب لك الصورة أكتر خد بالك أخويا وحبيبي عشان ال- اللي بيظلم يبطل ظلم وعلشان اللي واكلين حقوق الناس يردوا حقوق الناس بعض الناس اللي في بعض الأماكن اللي بيحرموا البنات من الميراث عشان هي بنت حرام عليك اتقي ربنا واديلها حقها دي بنت مكسورة بعض الناس اللي ليل ونهار شاغلين نفسهم بس بسيرة الناس والشتايم في الناس والقطح في الناس وفلان عمل وفلان سوى اتقوا ربنا في بعض اتقوا ربنا في بعض سبحان الملك عايزك تتخيل مدى الزحام مليارات المليارات المليارات الناس لازقة في بعض لازقة لا تتخيلها لدرجة ان اللي جنبك ممكن تلاقيه دايس على جسمك وعلى رجلك تخيل حضرتك تخيل حضرتك ان الناس اللي كانت متكبرة في الدنيا اللي كان بيكلمك من طراطيف طراطيف انفه اللي كان بيقول لك انت ما تعرفش انا مين انت ما تعرفش انا اقدر اعمل فيك ايه تخيل حضرتك الناس اللي كانت كلها كبر ديت النبي بيقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر أمثال الذر يوم القيامة على صور الرجال هو شكله آه شكل رجل بس في حجم الذر عارف الذر ده إيه النمل الصغير قوي قوي مش النمل الكبير لا النمل الصغير قوي يبقى رجل في حجم النملة في أرض المحشر بيتعمل فيهم إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغشاهم الناس بأرجلهم أو بأقدامهم الناس المليارات اللي موجودة في أرض المحشر دول كلهم هيعدوا على المتكبرين واحد واحد يا نهار أبيض كم مليار واحد هيعدوا عليه افحص اخبط افركه وهو عايش ما ماتش وهيفضل عايش ويتفرك ويقوم ويتفرك ويقوم على صور الذر انت اللي كنت بتتكبر ما عشان كده ربنا لما يطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فين اللي كانوا بيتكبروا الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي وفي رواية ألقيته في النار ولا أبالي ده المتكبر تكبر على إيه حقيقي وحبيبي تكبر عشان علمك العلم ده ممكن يروح في لحظة اللي علمك قادر انه يمحي العلم ده من عقلك عشان فلوسك قادر ربنا يزيل منك الفلوس في لحظة عشان صحتك فيروس قد كده يرقدك عشان ولادك كتير قادر ربنا في لحظة يحرمك منهم علشان ايه علشان ايه بالظبط عشان منصبك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك كل شيء في الدنيا بيزول إن ما كانش هو هيزول إحنا اللي هنزول يا إما المنصب بتسيبه وتطلع معاش يا إما هتموت وتسيب المنصب في النهاية اعمل خير عشان لما تروح يوم القيامة تلاقيه الدنيا مزرعة للآخرة فتخيل المنظر الناس محشورين في زحام كده مفعوصين في بعض وهم عريانين وحافيين ومذلولين والشمس قربت من فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل ميل ده الشمس دلوقتي على بعد سبعة وتسعين ألف مليون ميل ومش طايقين نفسنا وبنقول لو سمحت علي المكيف شوية أمال اللي هيقف عريان وحافي وملزوق في جسم اللي جنبه ومفيش أي طراوة موجودة ولا أي نسمة هوا والشمس قربت حتى أصبحت على مقدار ميل يعني كيلو وتلت تقريبا بل بعضهم قال الميل هو ميل اكتحال العين الحتة دي كده يعني هو كده الشمس فلو قلنا حتى ان هي ميل مساحة الارض يعني على بعد كيلو وشوية يعني الد- ال- المخ ده يغلي الامعاء تغلي الجسم يغلي تخيل وبعدين يؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك تخيل حضرتك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا وإياكم الجنة جهنم جاية ليها سبعين ألف سلسلة كل سلسلة ماسكها السلسلة الواحدة ماسكها سبعون ألف ملك ياه ده الملك لو ضرب الأرض بجناح يفلقها نصين السلسلة الواحدة ماسكها سبعين ألف ملك آه والله والجهنم ليها سبعين ألف سلسلة آه والله يعني سبعين ألف في سبعين ألف شوف بقى كام مليار كل دول ماسكين جهنم فتزفر زفرة شو- النبي بيقول لك إيه فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل في اللحظة دي إلا جثى على ركبتيه نزل على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم الأجساد ملتحمة في بعضها عايز تقول اللي جنبك ابعد عني شويه عايز اتنفس مش قادر اتخنقت وفي نفس الوقت انت عريان وحافي وجعان جدا انت بقالك الاف السنين في القبر وعطشان جدا يحشر الناس يوم القيامه اجوع ما كانوا ده كلام ابن مسعود واعرى ما كانوا واعطش ما كانوا وفي نفس الوقت الانسان هيعرق العرق ده مش عرق الشمس ولا عرق الالتحام في الأجساد ده عرق ذنوب والذنوب ريحتها وحشة قوي فالعرق ريحته صعبة قوي فمنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ العرق إلى كعبيه في إنسان ذنوبه هتكون مش كتير قوي فالعرق يفضل واصل لحد كعب الكعب بتاعه واقف عند كده ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بعضهم يقول إلجاما كده لا إلجاما مش كده إلجاما كده عند الشفة العليا طب إيه اللي خلاك تقول كده مش كده لأن في حكمة من إن أنت لازم تكون شايف شايف جهنم وهي جاية شايف الملائكة شايف الإنس شايف الجن شايف ربنا لما تقف تتحاسب بين إيديه سبحانه وتعالى لازم تكون شايف فيلجمه يعني ايه يلجمه يعني يسكته يعني ما يقدرش يتكلم يعني الانسان المريض ربنا يشفي كل مريض لما بيتوجع بيقول لك سيبه يقول اه لان اه بتريحه لا ده يبقى واقف في ارض المحشر يا حبايبي يا رب يفرج همي وهمكم وجعلنا من اللي قاعدين في ظل عرش الرحمن بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا وما يوقفناش الوقفه دي ابدا عشان كده بقول لك مهم قوي انا ماشي معاك بالراحه في الدار الاخره وبقول لك حس بكل مشهد وبكل موقف علشان تستحضر الصوره كامله وعلشان تلحق تخلص نفسك بدري بدري وقد خاب من حمل الظلمه ربنا يجعلنا مش عايز اقول مظلومين ما نتمناش نتظلم بس لو خيرنا بين ان احنا نظلم او نتظلم لا نتظلم ما نظلمش ربنا يجعلنا واياكم من اليوم القيامه يجوا ما عندهمش مظلمه لاي عبد من العباد فتخيل حضرتك يلجمه يعني يسكته لان عايز تتخيل حضرتك عرق ذنوب ريحته صعبه عرق الذنوب ريحته صعبه وتراب القبر اللي انت جاي بيه ريحته صعبه فتراب القبر اتخلط بعرق الذنوب وفضل يعلى يعلى يعلى لحد ما وصل لهنا يلجمه وصل للشفايف فلو قلت اه عرق الذنوب مع تراب القبر هيدخل جوه جوفك فعشان كده ما انتش قادر تقول اه انت بتتألم العرق محوطك العرق بيغلي بيغلي بغليان الشمس اللي فوقيك وفي نفس الوقت ريحته صعبة جدا جدا ومنتنة جدا وفي نفس الوقت مخلوطة بتراب القبر اللي هو أصلا كله نتن وكل ده أنت متأذي وتعبان وجسمك بيتقطع ومش قادر تقول آه عشان كده النبي قال لك يلجمه يلجمه العرق إلجاما لو قلت آه يمكن تستريح شوية لكن ما تقدرش تقول آه وعرقي أنا ممكن يكون بيلجمني واللي جنبي اللي لازق فيا عرقه واصل لحد حقويه واللي بعده واصل لركبتيه واللي بعده واصل لحك... ل... ل... لقدميه وكل واحد عرقه على قد ذنوبه وانت واقف ومستني خمسين ألف سنة مين يستحملها عشان كده بقول لك الحق نفسك بدري بدري الموضوع يخلص في ثلاث ساعات تخش الجنة ولا عايز تقف خمسين ألف سنة لو ما بتصليش صلي بقولها لك بكل أمانة وبكل حب وبكل رأفة ورحمة بقول لك بكل حب والله الذي لا إله غيره لو واحد قاعد قدامي دلوقتي ما بيصليش وما سجدش لله وأنا خايف عليه من المشهد اللي بحكيه ده وكان صلاته وسجوده لله واقفة على إني أروح أقبل رجليه بقولها لك ورب الكعبة اجي ابوس رجلك عشان تسجد لله ولو صح القول وانا اسف برضه ان اقوله ولو واحده حجابها واقف على ان احنا نبوس رجليها وانا اسف في اللفظ نبوس رجليكي بس تلبسي حجاب وتنجي من عذاب النار ومن الوقفه الصعبه ديت يوم القيامه مين يقف خمسين الف سنه طب اقسم لك بالله لو ان يوم القيامه كان في فنادق 7 stars مش 5 stars سبع نجوم هتقعد في الفندق دوت يوم القيامة في ركن مكيف في جناح مكيف أكل وشرب وخدمة فوق الممتازة وتفضل قاعد محبوس في الجناح ده خمسين ألف سنة في مكيف أكل شرب لبس م- ب- آه، جاكوزي آه، مش عارف ايه متمتع حمامات سباحه اللي انت عايزه لكن يبقى عذاب فتخيل بقى لما اكون حافي وعريان وجعان وعطشان بت- نفسك في شويه ظل تقول يا رب اين الظل فيقال الملائكه تقول انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب فينطلق فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي النار إنها ترمي بشرر كالقصر حضرتك متخيل المنظر ده وحضرتك متخيل المنظر ده الشرار اللي هو إيه أعزكم الله لو عديته مرة قدام مقهى من المقاهي قهوة من القهاوي ولقيته الراجل اللي ربنا يتوب عليه اللي بيهوى على الفحم اللي بيتحط بعد كده على الشيش عشان يشيشه الفحم ده وهو بيهوى عليه في شرار بيتطاير شفته حضرتك شرار رفيع قوي وخفيف قوي بمجرد ما بيطير بيطفي الشرار اللي هيتطاير يوم القيامة الشرار اللي بيطير كده من من النار حجمه في حجم القصر الكبير الشرارة الواحدة أمال النار شكلها إيه؟ إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر فعايز ظل مفيش غير ظل النار عايز اكل مفيش اكل غير لما عياذا بالله لما ربنا يعافينا لو واحد داخل النار يخش بقى ياكل الزقوم بقى وال- و- وربنا يعافينا عايز تشرب مفيش شرب غير في النار الحميم بقى والغساق والغسلين وربنا يعافينا عايز ايه عايز لبس يوم القيامه اه هي- هيبقى لهم مهاد من النار وفراش من النار ولباس من النار و... سبحان الله لكن المؤمن حاله حاجه تانية خالص ثلاث ساعات تقريبا في ظل عرش الرحمن ياكل وبيشرب وبيتمتع ثم يأمر المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم خذهم دخلهم الجنة فيخش يخبط على باب الجنة يتفتح باب الجنة يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب اجعلنا منهم يا رب فعشان كده بقول لك الموقف صعب قوي عشان ربنا بيختصر لك الموقف ده كله في جملة في آية بيقول وبرزوا لله جميعا يا الله الكل واضح واقف مستني بدء الحساب خمسين ألف سنة لحد ما الناس هتصرخ يا رب يا رب فض الحساب فض الموقف دوت ولو إلى نار جهنم ريحنا ودخلنا النار مين يستحمل يا حبايبي الموقف ده مين بقى اللي هيشفع للناس دي كلها وده هيجي في درس خاص بالشفاعة حبيبنا سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك هو ده ال ال ال يعني سبحان الله هو ده المقام المحمود الذي تحمده كل الخلائق تخيل الإنس والجن والمؤمن والكافر يحمدوا النبي يشكروه على إن هو شفع من أجل بس بدء الحساب عشان يبدأ الحساب وإلا كان ممكن الحساب ما يبدأش دلوقتي خالص يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم إنه إن كل الخلائق هيروحوا لآدم عليه السلام ألا ترى ما حل بنا ألا تنظر ما حل بنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إني قد فعلت كذا هنأتي لتفاصيل الموضوع ده في الشفاعة اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري يذهبون إلى نوح عليه السلام يقولون برضو أنا فعلت كذا وكذا اذهبوا إلى موسى عليه السلام يروحوا موسى عليه السلام اذهبوا إلى عيسى عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى سيد ولد آدم ده المؤمنين والكفار فيقول أنا لها أنا لها فيروح عند عرش الرحمن ويسجد للرحمن سبحانه وتعالى ويلهمه المولى عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبله ولن يلهم بها أحدا من بعده فيثني على المولى عز وجل بما هو أهل له ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع فيطلب الشفاعة في بدء الحساب فيقول جل وعلا نعم أنا آتيكم فأقضي بينكم فينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقضي بين العباد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يلي ظلمت الناس الحق رد المظالم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم حديث البخاري قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار التعامل هيبقى بالحسنات والسيئات الحق نفسك وتوب إلى الله يلي ما بتصليش الحق صلي يلي مش لابسه حجاب الحقي توبي الحقي ملايين تابوا معقولة هيكونوا أحسن منك في إيه أو أنت شايفة نفسك أحسن منهم في إيه الحقي وتوبي وانضمي لقافلة العائدات إلى الله حملة مقاطعة التبرج عايزين كل نسائنا عفيفات طاهرات ومش معنى كده ان بقول ان اللي مش لابسه حجاب ما هياش عفيفه وما هياش طاهره كملي الطهر بس يا اختي كمليه انا عارف ان في بنات مش محجبات وبنات اخلاقهم زي الفل ومن اصل طيب وبيعبدوا ربنا وبيصلوا لكن ما ينفعش من غير حجاب زي ما بتصلي وعارفه ان الصلاه فريضه برضه يا اختي اختي الغاليه برضه الحجاب فريضه صلي وتحجبي ربنا بيقول كده يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي حضرتك منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يبقى وبرزوا لله جميعا والبروز هنا مش للبروز للجسد بس قلبك وقلبك هيبقى واضح يوم تبلى السرائر كل اللي جوانا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هتلاقي الغدرة اللي انت غدرتها بفلان واضحة هتلاقي النفاق والكذب واضح هتلاقي ال ال ال ال الرياء وال- والحقد والحسد واضح هتلاقي كل حاجة واضحة يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى كل حاجة هتبقى واضحة قلبك واضح وجسمك واضح لأن ربنا يوم القيامة لا يريد منك إلا قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قالها لك حبيبك صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم وقال لك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ربنا سبحانه وتعالى بيقول على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ابن مسعود بيقول في قول المولى عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل الأرض كلها أو ك... تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بأسماء كتيرة جدا سماه بأسماء كتيرة جدا كترة أسماء يوم القيامة وعدت أرقام خطيرة جدا ارجع لكتاب رحلة للدار الآخرة في باب مخصوص اسمه أسماء يوم القيامة هتلاقي أسماء عجيبة جدا وكتيرة جدا جدا لأهمية اليوم ده لكن وصف يوم القيامة بثلاث أوصاف عجيبة قوي وصف يوم القيامة بأن هو يوم عظيم وأن هو يوم عسير وأن هو يوم ثقيل يوم صعب قوي يوم صعب بجد على المؤمن وعلى الكافر ربنا قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وأنذرهم يوم الحسرة هيبقى حسرة على مين؟ على الكافر بس على المنافق على العاصي بس وعلينا احنا كمؤمنين علينا احنا الأخت اللي ما لبستش حجاب في سن بدري ولبسته متأخر هي الحمد لله عملت خير بس هتتحسر تقول يا ريتني كنت لبسته قبل كده بعشر سنين والشاب اللي ما كانش بيصلي وهو شاب وابتدى يصلي وعنده 40 50 سنة هو عمل خير كبير قوي بس هيقول يا ريتني كنت صليت وانا في سن صغير وخدت حسنات كتيرة وخير كتير وال- والإنسان اللي ارتكب محرمات كتيرة هيقول يا ريتني كنت تبت زمان يا ريتني كنت تبت بجد من بدري هيتحسر والإنسان اللي عمل طاعات كتيرة جدا هيقول يا ريتني كنت زودت يا ريت كنت قربت أكتر وأكتر ما هي كل طاعة هتعليني درجة في الجنة بفضل ربي سبحانه وتعالى عشان كده قال هو يوم الحسرة لكن سمبت أو وصفه ثلاث أوصاف عجيبة جدا وصفه بأن هو يوم عظيم قوي فقال إيه سبحانه وتعالى قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بذكر كل إنسان فعلا بارز ربنا بالذنوب والمعاصي وبذكر كل إنسان عمل أخطاء كتيرة وبذكر كل إنسان ظلم خصوصا اللي ظلم بذكره بقول المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين احنا خلاص فاضل الحقيقة ثلاث دقايق نخلص يعني اللي فاضل في عجالة سريعة وصفه بأن هو يوم ثقيل بأن هو يوم عسير فقال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ووصف بأن هو يوم ثقيل قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لدرجة أن الطفل الوليد الصغير لما يشوف يوم القيامة وأهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب يوما يجعل الولدان شيبا وقلت لكم قبل كده في بحث مهم جدا ان كل الاطفال ما دام لم يصل الى سن البلوغ وسن التكليف فان مات سواء كان مسلم او غير مسلم كلهم في الجنه واطفال المؤمنين باتفاق العلماء كلهم في الجنه واطفال الك- الكفار والمشركين مع اختلاف اهل العلم لكن الراجح كما نقل ذلك الامام النووي رحمه الله رحمه الله واسعه ايضا في الجنه كأنها رسالة إذا كان الطفل الصغير اللي لن يحاسب ويخش الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم ما هيشوف أهوال يوم القيامة هيشيب شعر راسه أمال أنت اللي جاي لي بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ كأن الرسالة توب قبل ما تجيني لدرجة إن الأم اللي ما فيش حد عندها أغلى من والدها طفلها الوليد هتلقي حملها وترمي طفلها اللي بيرضع من أهوال يوم القيامة قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل أي نعم يعني مش المرأة الحامل بس لا ده لو حي حامل تضع حملها لو دابة حامل تضع حملها لو طير حامل تضع حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عشان كده بقول محتاجين نقف مع بعض وقفة الليلة دي نقف وق- مع نفسنا وقفة الليلة دي ونقرر ونشوف يا جماعة احنا عايزين جنة ولا عايزين نار الحلقة اللي جاية بجد أخطر حلقة تقريبا في رحلة إلى الدار الآخرة لأن هوصف لك وانت طالع من القبر ايه المناظر اللي هتشوفها حواليك ولما تطلع مع الناس دولت لأرض المحشر الناس دولت هيحصل لهم ايه وايه مشاهد المؤمنين دي لوحدها ومشاهد العصاة دي لوحدها ومشاهد الكفار دي لوحدها وهبدأها كده من باب الاستبشار بمشاهد المؤمنين مشاهد جميلة أول ما هتشوفها هتقول آه نفسي أبقى من دولت يا يا ريت أبقى زي ده ويا ريت أبقى زي ده ويا ريت أبقى زي ده وهتفرح بجد وقلبك هيسعد لكن اقف مع نفسك وقفة الليلة دي وقفة صدق بقول لكم بالله عليكم بعد الحلقة كل واحد يقف ويشوف هو عمل ايه ويشوف نعم ربنا عليه ويشوف ناوي يكمل حياته ازاي حياة الفهلوة وحياة المعاصي وحياة البعد عن ربنا وحياة أكل حقوق البشر وحياة الظلم وحياة التعدي على حقوق الغير مش هتنفعنا وقد خاب من حمل ظلمة الوقت جري معاكم بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آه